باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أريد أن أتأمل معكم في هذه الليلة عن عبارة أخرى في سفر نشيد الأناشيد إصحاح واحد آية خمستاشر ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان أول نقطة في الآية دي إن الله بيشهد للنفس أنها جميلة كثير من الناس يشهدون لك وربما لا تكون شهاداتهم صادقة أما شهادة الرب فهي صادقة كثير من الناس يقولون لنفسك ها أنت جميلة يا حبيبتي ربما البعض بيشهد من جهة التملق التملق والرياء ربما البعض من جهة التشجيع لصغار النفوس ربما البعض من جهة المجاملة ربما البعض من جهة الحب زي المثل اللي بيقول القرد في عين أمه غزال يعني ما بقاش غزال لما يقول ربما البعض من جهة الخداع أو له رغبة أو له تمن لكن أهم شيء أن يشهد لك الله السيد المسيح قال مجدا من الناس لست أقبل وقال الآب هو يشهد لي وشهادته حق لكن ما طلبش شهادة الناس أهم حاجة بالنفس بالنسبة للنفس البشرية أن يشهد لها الله من أجمل الآيات التي قرأتها عن القديس يوحنا المعمدان إنه قيل عنه يكون عظيما أمام الرب مش عظيم في أعين الناس عظيم في عين الرب نفسه مين ده اللي يبقى عظيم أمام الرب ده شهادة الله لك نحن كل ما نريد من حياتنا كلها كل ما نريد من حياتنا كلها أن ينظر الله لنفس كل واحد منا في اليوم الأخير ويقول ها أنت جميلة يا حبيبتي يقول له كنت امينا في القليل ساقيمك على الكثير شهاده من ربنا انك كنت امين في حياتك ها انت جميله يا حبيبتي كلمه ربنا يقولها للنفس البشريه بعد ان تكمل فتره غربتها على الارض وبعد ان تكمل فتره جهادها على الارض وبعد أن تصعد إليه هذه النفس مطهرة بدمه مغتسلة بدموع التوبة يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي هو دي الشهادة اللي تبقى في اليوم الأخير ده المهم في ناس كانوا على الأرض بيتنبأوا وبيخرجوا شياطين وبيصنعوا آيات وقوات وعجائب ووقفوا أمام الرب قالوا له ألسنا يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا آيات وعجائب فقال لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم لا أعرفكم حاجة تخوف دي يبقى المهم في شهادة ربنا ما يهمش انك قصاد الناس بتخرج شياطين ولا بتصنع آيات ولا بتعمل أي حاجة المهم شهادة الرب عنك ان ينظر الى نفسك في اليوم الاخير ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة ادخل إلى فرح سيدك شوفوا عبارة مهمة جدا في شهادة ربنا في سفر الرؤيا كل واحد من ملائكة الكنائس السبعه عبارة مشتركة بالنسبة للسبع كنائس كل واحد بالنسبة من ملائكة الكنائس السبع المسيح قال له أنا عارف أعمالك شهادة بص لملاك كنيسة أفسس وقال له إيه قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل ها أنت جميلة يا حبيبتي تعبت من أجل من أجلي ولم تكل زي المسيح ما بص للمرأة الكنعانية وقال لهم أنا ما وجدتش إيمان مثل إيمان هذه المرأة حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بيها ها أنت جميلة يا حبيبتي جميلة وانت بتقولي الكلاب أيضا تأكل من مائدة أربابها المرأة التي في مذلة وفي بكاء مسحت رجليه بالطيب قدميه بالطيب سكبت الطيب على قدميه وسكبت دموعها مختلطة بالطيب ومسحتهما بشعر رأسها بص لها المسيح وقال لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة غفر لها الكثير لأنها أحبت كثيرا المهم شهادة ربنا الفريسي صاحب الناموس قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة دي خاطئة دي حكم الناس لكن المهم شهادة ربنا أحبت كثيرا وغفر لها الكثير أنت جميلة يا حبيبتي هي دي الشهادة اللي الواحد ينتظرها ياما في بنات بيموتوا نفسهم عشان يسمعوا ها أنت جميلة يا حبيبتي من فم أي إنسان ويبقوا هيتنططوا والكلام ده ما يوصلهمش ولا شبرين قدام المهم إن ربنا هو اللي يقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة ومقياس الجمال عند ربنا غير الجمال عند البشر مقياس الجمال عند ربنا غير الجمال عند البشر ولذلك هذه العروس التي قال لها الرب ها أنت جميلة يا حبيبتي قالت أنا سوداء وجميلة على الرغم من هذا السواد رآها الرب جميلة إنسان تعبان من النسك تعبان من الصوم صحته ضعيفة تجيله أمه وتلطم يمكن وتقول له مالك يا ابني إيه ده أنت صحتك ضاعت أنت ضعت دي صحة ده أنت هتموت ده أنت هيجيلك سل ده أنت ده أنت ده أنت وربنا ينظر إلى هذه الصحة الدبلانة وهذه القوة التعبانة ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي القديس الأنبا ميسائيل السائح وكان من أسرة غنية لما فات عليه مرشده أنبا إسحاق بعد كم سنة بكى عليه بيقول أنا بكيت عليه وقال له إيه يا ابني ده ده أنت دخلت وكان لك وجه مثل أولاد الملوك في النضارة في الشباب في القوة ودلوقتي بقى زي العصاية بيقول زي القصبة زي قطعة الحطب مع انه كان مثل الحطب إلا إن الله كان ينظر إلى صورته ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة القديسين اللي شوهوهم في الاضطهادات أنبا صمويل اللي طيروا عين من عينيه وبقى بعين واحده القديس يعقوب المقطع اللي قطعوا كل أعضائه اللي ضربوهم بالسياط وجسمهم بقى بيتهرأ كان منظرهم كئيب أمام الناس ولكن ربنا كان بيقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة كل شخص بيتعب من أجل ربنا وبيشقى مهما فقد هذه الصورة الجميلة في نظر الناس إنسانة محتشمة وكويسة الناس يقولوا عليها فلاحة وربنا يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة إنسانة لا بتتزوق ولا بتوضب نفسها بمكياج ولا بحاجة والناس يقولوا لها مال شكلك كده وربنا يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة مهما كانت سوداء مقاييس ربنا بتختلف ده هذه الحبيبة الجميلة بيقول عليها جميلة كأعمدة من دخان طب الأعمدة من دخان دي جميلة مقاييس ربنا دي حاجة تانية إنسان بيعترف بخطاياه وبيقول حاجات بشعة ويمكن واحد يسمع الكلام ده يقول إيه ده وربنا فرحان بيه إنه بيفرغ اللي عنده كله وينظر الله إلى هذه النفس التي تعترف بخطاياها وهي في مزلة التوبة والانسحاق ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة نواحي الجمال دي عند ربنا كتيرة خالص طبعا كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات دي واضحة لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون يمكن ما فيش أي بنت تحب تتشبه بفرس في مركبات فرعون دي لكن النفس القوية التي تحارب حروب الرب وتنتصر زي فرس في مركبات فرعون النفس المنتصره يبص لها ربنا في انتصارها في جهادها في تعبها ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي شبهتك بفرس في مركبات فرعون نفس اللي بتجاهد وبتتعب من أجل ربنا أول حاجة قلناها هي شهادة الرب للنفس وتاني حاجة قلناها مقاييس الجمال اللي بتختلف بين ربنا والناس يعني الشخص الذي يلطم على خده فيحول الآخر في نظر الناس إنسان مذلول وإنسان مهان وإنسان محتقر أما الله فينظر إلى نفسه التي تحتمل وتصبر وتغفر وتبارك لاعنيها ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة الإنسان الذي يفتقر من أجل الرب ويصبح لا يملك شيئا في نظر الناس ده إنسان غلبان أما الله فيقول لنفسه ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة جميلة إنك تخلصت من أعباء العالم ومحبة العالم ومحبة غناه كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء لاحظوا في الآية دي عبارة جميلة وهي أن ربنا بيكرر الحكاية دي بيكررها بيقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عجيب أن ربنا يشهد الشهادة ويكررها يقويها ويثبتها دي شهادة ربنا قوية لوحديها ولو أشار من بعيد فلما يكررها يبقى لها معنى أقوى ده أيوب الصديق كان مملوءا بالقروح بالقروح من قمة رأسه إلى أخلص قدميه ورائحته نتنت وعافتها حتى نفوس أقرب المقربين إليه إماؤه وعبيده هربوا منه ورائحته أصبحت مكروهة حتى عند امرأته وينظر الله إلى نفسه المحتملة ويقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة ما يهمناش أحكام الناس ما يهمناش أحكام الناس يهمنا رأي ربنا فينا احنا جنسنا ايه في نظر الناس النفخة والعظمة والكبرياء مظهر من مظاهر القوة والأبهة والخيلاء أما ربنا فينظر إلى النفس المتواضعة المسكينة ينظر إلى المساكين بالروح ينظر إلى اتضاع أمته يقيم المسكين من التراب والبائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه ويقول لهذه النفس التي في التراب والتي في المزبلة ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة مقاييس بتختلف مقاييس بتختلف الناس بيحبوا العظمة بيحبوا المديح بيحبوا الارتفاع بيحبوا الكرامه أما إنسانة زي القديسة الهبيلة التي امام الناس كانت تتظاهر بالضعف وبالكسل وبالخمول وعدم اداء واجباتها الروحيه وتخفي فضائلها عن الناس وتنتصب بالليل بعد ان ينام الجميع وتصلي صلوات من نار والملائكه تحيط بها ينظر الله لهذه الهبيله ويقول لها ها انت جميله يا حبيبتي ها انت جميله القديسه مارينا اللي اتهمت بالزنا وهي امرأة ونسب إليها ولد جه من خطية واحد تاني واحتملت هذا العار ولم تدافع عن نفسها ولم تدافع عن نفسها وطردت خارج الدير كل واحد ينظر لها كامرأة خاطئة ما تستحقش الاحترام والله ينظر اليها من السماء ويقول لها ها انت جميله يا حبيبتي ها انت جميله المهم حكم ربنا الجميل يوسف الصديق اتهم بخطيه هو بريء منها واترمى في السجن امام المسجونين ده انسان خاطئ مرمي في السجن أمام فوطيفار ده إنسان خاطئ مرمي في السجن هذه النفس المعاقبة في السجن نفس يوسف الصديق ينظر إليها الله ويقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة إذا اهتموا بحكم الله فيكم حكم ربنا رأي الله عنكم شهادة الله ليكم يا ريت كل واحد يهيئ نفسه أمام الله لكي يكون بلا لوم ولكي يستحق عبارة ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عشان ما يسرحش بيا الوقت اكمل الباقي ها انت جميله يا حبيبتي ها انت جميله عيناك حمامتان عيناك حمامتان عيناك يقصد بهما الرؤيه حمامتان الحمامة ترمز للروح القدس أي إن كل عين من عينيك يطل الروح القدس منها فلك النظرة الروحية نظرة الروح عيناك حمامتان الحمامة بالذات ليها مكانة عجيبة جدا في الكتاب ليها مكانة عجيبة جدا في الكتاب يا ريت ان احنا نتأمل فيها من جمال الحمامة ومن الصفات العجيبة اللي هنذكرها التي للحمامة شبهت العذراء بحمامه الكاهن وهو خارج من الهيكل يبخر عن يمين الهيكل حيث توجد أيقونة العذراء ويقول لها السلام لك أيتها الحمامة الحسنة السلام لك أيتها الحمامة الحسنة ما هي هذا الحمامة الحسنة؟ أول قصة جميلة عن الحمامة إنها إحدى الطيور الطاهرة التي دخلت الفلك مع نوح البار من الح... من الطيور الطاهرة التي دخلت الفلك مع نوح البار وهي التي أطلقها نوح وأتت إليه ببشرى السلام وحملت له غصن زيتون من الأرض إشارة للسلام ولأن المياه قد بدأت تنحسر عن الأرض وبدأت الأرض تزهر وخضرتها تزهر بعد المياه التي غطت العالم بالطوفان بشرى طيبة إنه لم يعد هناك طوفان يغرق الأرض زهرت النباتات والخضرة من جديد وأتت الحمامة الحسنة تبشر بهذا ولهذا كانت العذراء حمامة حسنة تبشر بأن مياه الطوفان لم تعد تغرق الأرض وبأن الخلاص قد أتى وبأن الفلك قارب أن يرسو إلى شاطئ رمز للخلاص رمز للسلام رمز للبشرى الطيبة ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان كل عين منهما بشرى طيبة تبشر بالسلام تبشر بالخلاص تحمل غصن زيتون لكل أحد يجي إنسان خاطئ تعبان قارب أن ييأس ويأتي إلى أحد المرشدين الطيبين فيطيب من خاطره ويفتح له نافذة من رجاء ويشرح له إمكانية خلاصه وإمكانية توبته ومحبة الله فيه ويجد الشخص ده انه تحول من اليأس الى الرجاء فينظر الى عيني معلمه الطيب ويقول له عيناك حمامتان كل واحدة منهم ماسكة غصن زيتون تقول للفلك المياه انحسرت على الأرض والخلاص قد قرب الحمامة ترمز للبساطة كونوا بسطاء كالحمام كما قال الرب والعين البسيطة هي كل البراءة في الإنسان المسيح بيقول إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا حواء فقدت العين البسيطة حينما نظرت إلى الثمرة واشتهتها ولم تعد عيناها حمامتين كما خلقتا من قبل لما ربنا خلق النفس البشرية لما ربنا خلق النفس البشرية خلقها لما ربنا خلق النفس البشرية خلقها وقال لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان خلقتك بكل بساطة ليك النظرة البسيطة التي لا تعرف خيرا ولا شرا كل شيء بالنسبة لها جميل كل شيء طاهر للطاهرين لا تعرف إثما على الإطلاق لا تعرف شهوة أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان ثم فقد الإنسان هذه البساطة وأصبحت عينه تفهم حاجات ما كانتش تفهمها من قبل وتنظر نظرات ما تعرفهاش قبل كده فقد هذه البساطة مش قادر ربنا يقول له عيناك حمامتان لأن ما فيش البساطة اللي في الحمام في إنسان عينه كلها خبز كلها مكر تبص لعينيه تجد عوالم كثيرة تسبح فيها تجد ألف فكرة وفكرة وألف معنى ومعنى وتجده بنظرة واحدة بيلفك ويطويك ويخش الأعماق أعماقك ويحكم عليك أحكام ما تقدرش تقول له عيناك حمامتان مش معقول أبدا في إنسان عينه زي الصقر في إنسان عينه مخيفة أما الإنسان البسيط الوديع الهادئ الطيب الإنسان الهادئ الوديع الطيب البسيط الذي كل شيء في نظره طاهر تقدر تبص له تنظر إلى نفسه الجميلة الهادئة البسيطة وتقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان الإنسان اللي عيناه حمامتان له النظرة الروحية له النظرة البسيطة النظرة الخيرة النظرة الوديعة حد فيكم شاف حمامة مكشرة ولا مبوزة ولا ما مش ممكن أبدا الحمامة ترمز للطف والوداعة والطيبة ترمز للطف والوداعة والطيبة عيناك حمامتان يعني نفسك وديعة وطيبة وهادئة ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان الحمام دائما يهدل ويغني ويسبح باستمرار ولذلك أصبح رمزا للتسبيح ده لما بنتكلم على أديرة الرهبان التي كانت لا تبطل التسبيح لا ليل ولا نهار نقول أصبحت الأديرة كأبراج الحمام كأبراج الحمام باستمرار تهدم تسبح صوتها كده باستمرار رمز للتسبيح الدائم عيناك الحمامتان رمز للتسبيح للصلاة الدائمة ولذلك داود فرح لأن الحمامة وجدت لها عشا مذابحك أيها الرب إله القوات هذه الحمامة الحسنة وجدت لها عشا مذابحك أيها الرب إله القوات والحمام كما يسكن الأبراج يسكن البرية وشقوق الجبال والمغاير والكهوف كانوا زمان كده بيلاقي ليه مكان يعيش فيه ولذلك كان بيرمز مش بس لحياة التسبيح لحياة الوحدة لأن كل حمامة بتعيش في في مغارة زي الراهب اللي عايش جوه مغارة داود النبي يتذكر هذا الأمر ويقول ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأسكن في البرية بيقول يا ريت لي جناح حمامة أطير وأستريح وأبعد هارب وأسكن في البرية الحمام اللي, اللي بيسكن في البراري وربنا ينظر لكل حمامة في مغارتها الصغيرة ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي بتعيش في التسبيح والعجيب ان ال... ان الحمامة تشمل الاثنين لها الود والمحبة والوفاء العجيب اللي تحيا في الجماعة حياة طيبة ولها القدرة على حياة البرية الاثنين مع بعض لأن جايز واحد يقول لما ربنا بيقولها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان يقصد المتوحدين فقط نسمع كثيرا عن أسراب الحمام أسراب سرب بحاله ماشي بمجموعة من الحمام متآلفة متضامنة في اتجاه واحد فأسراب الحمام كانت تمثل حياة الجماعة النقية ينظر الله إلى الكنيسة وهي كأسراب الحمام لتتجمع مع بعض وتطير في البرية وهي تسبح وتهدل ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة بل ان ربنا قال على الكنيسة ايه كلمة لطيفة في مزامير داوود قال اجنحة حمامة مغشاه بالفضة ومن كباها بصفرة الذهب بتلاقوها في الهوس الكبير اللي بتسمعوه في كيك أجنحة حمامة مغشاه بالفضة ومن كباها بصفرة الذهب ادي الكنيسة الجميلة اللي بتعيش لربنا وربنا ينظر لها ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان إلا إن في حاجة تاني في الحمامة جميلة جدا الحمامة كانت تمثل المحرقة والذبيحة بالنسبة للإنسان الفقير كان الشخص الغني ربما يقدم من البهائم او من الاغنام او من الجداء اما الشخص الفقير فيقدم فرخي حمام احدهما ذبيحه محرقه والثاني ذبيحه خطيه ويمسك الرب بهذين بالحمامتين ذبيحة محرقة وذبيحة خطية وينظر للكنيسة صاحبة البصيرة الروحية التي تقدم أمامه المحرقات والذبائح ويقول لها عيناك حمامتان حمامة منهم محرقة وحمامة منهم إيه ذبيحة خطيه المرأة في يوم تطهيرها لما بتلد ولد في يوم الأربعين كانت تأتي للكنيسة وتقدم فرخي حمام في يوم تطهيرها وربنا يقبل طهارتها ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان الحمامة كانت في العهد القديم كما هي رمز للروح القدس وكما هي رمز للسلام وكما هي رمز للبساطة وكما هي رمز للتسبيح كانت أيضا رمزا للمحرقات والذبائح ولذلك الهيكل كان مملوءا بأقفاص الحمام باستمرار ولما المسيح جه يطهر الهيكل ما اتضايقش من وجود الحمام لكن اتضايق من البيع والشراء لما راح للموائد اللي عليها فلوس بيقول قلب موائد الصيارفة ولما راح لأقفاص الحمام لم يقلبها إطلاقا قال لهم ارفعوا هذه منها هنا حتى ما ما مسهاش لأنه كان يحب الحمام هذا ده في ناس ما ياكلوش الحمام ابدا من اجل رموزه الجميله اللي موجوده في الكتاب يكفي ان الروح القدس حل على السيد المسيح يوم المعموديه بهيئه حمامه واصبح باستمرار لما الناس يفتكروا الروح القدس يفتكروا الحمامه ولهذا لم يكن غريبا في ظهور السيده العذراء أن نرى الحمائم البيضاء تطير فوق قباب كنيسة الزيتون وربنا ينظر لكنيسة الزيتون ويقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان ربنا في وصفه لجمال النفس البشرية يفتكر الحمام عشان نلخص الكلام كله مرة واحدة ربنا في وصفه لجمال النفس البشرية يفتكر الحمام يفتكر الحمام اللي هو ذبيحة محرقة لإرضاء الله وذبيحة خطيه للتكفير عن الانسان فتصبح نفس الانسان جميله حينما يكفر عن خطيته ويرضى قلب الله الاب بهاتين الحمامتين ذبيحه المحرقه وذبيحه الخطيه واول ما يكفر عنه بهذه الذبيحه اللي من الحمام يتذكر ايضا الحمامه اللي جابت غصن الزيتون وتبشر بالسلام وبالخلاص وبان مياه الطوفان لم تعد تغطي الارض ولما يخلص الانسان وفلكه يرسو على الارض يرجع الى البساطه القديمه التي كانت له سابقا وفقدها بالخطيه ورجع إليها بالتوبة وفي البساطة يتذكر الحمام يبقى الحمام بيورينا المغفرة اللي تمت في المحرقة وذبيحة الخطية وبيورينا السلام إن الفلك رسي على الأرض وبيورينا البساطة والبراءة اللي موجودة فين في الحمام ويورينا ازاي ان هذا الانسان يعمل فيه الروح القدس لان في حياه البر التي يعيشها لا يمكن ان يحياها الا بالشركه مع الروح القدس واذا عاش في حياه البر هذه يحيا في التسبيح وفي الصلوات مثل هديل الحمام أو هدر الحمام ومثل أبراج الحمام المملوءة تسبيحا ومثل الحمام الذي يطير إلى البرية ويتوحد هناك طالبا الأرض الرب وعندما تجتمع له كل هذه الصفات يقول الله ها أنت جميلة يا حبيبتي عيناك حمامتان اتفضلوا اتفضل